باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مرحبا بكم ايها الاحباء المشاهدين في برنامجنا التلمذه الروحيه نعلم اننا في الحلقات السابقه تكلمنا في الحلقه الاولانيه عن انواع الناس المسيحيين حتى بصفه خاصه ولقينا في انواع المسيحيين الاسميين والمسيحيين المتدينين ظاهريا والمسيحيين الحقيقيين بعدين قلنا ازاي يبتدي الانسان يتنقل من انه مسيحي عادي او مسيحي متدين بيقول شويه فرائض وطقوس الى مسيحي حقيقي مؤمن بقلبه وعايش في الشركه مع ربنا قلنا نبتدي الحكايه من البدايه وبدايه الحكايه ان احنا نعرف ليه خلقنا ربنا ليه عشان ايه خلقنا ربنا وعرفنا من الدروس اللي احنا خدناها ان الله خلقني لانه بيحبني قال لذاتي مع بني ادم خلقني عشان اكون ابن ليه خلقنا كلنا عشان نكون ابناء وعائله مقدسه لله ده الحب الالهي بعدين خدنا برضو حلقه فاتت ايه آه اللي حصل من مواقف الناس تجاه هذا الحب الالهي فبعض الناس رفضت وبعض الناس ضلت وبعض الناس الحدت والدنيا كلها تغيرت كل اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي اه ايه النتيجه بتاعه ضلال الناس عناد الناس الحاد الناس وترك ربنا وعاشوا على مزاجهم عشان كده في الحلقه بتاعت النهارده بمشيئه الله هنناقش موضوع مهم جدا وخطير للغايه ايه هو نتائج الانفصال عن ربنا يعني لما الناس تنفصل عن ربنا وكل واحد ياخد طريقه ويمشي في السكه اللي هو عايزها طيب خلاص هيمشي على مزاجه وانتهى الموضوع لا في نتائج خطيره نتائج لهذا الموقف وده اللي هندرسه النهارده وهنناقشه بعضنا مع بعض نعرف ايه هي نتائج الانفصال عن الله ربنا يدينا نعمه ان احنا نصغي بتركيز عشان خاطر نعرف بالظبط ايه الموضوع ومدى خطورته وعشان كده عايزين نبتدي جلستنا بالدخول في حضره الله طلب البركه علشان خاطر ربنا يكون ويانا ويوجه خطواتنا وكلامنا الى الهدف المقدس اللي من اجله جمعنا ومن اجله خلانا نقدم هذا البرنامج لحضراتكم جميعا فنرفع طلبه وصلاه نطلب بركه الرب ووجوده معنا امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا رب يا من جمعتنا امامك ويا من خلقتنا بالحب الكامل وقلت لذاتي مع بني ادم يا رب نشكرك من أجل محبتك ونعمتك لكن يا مناس يا رب سابوك وتركوك ولم يتجاوبوا مع حبك اللي عاش ملحد واللي عاش ضال واللي عاش في الخطية واللي عاش ورا المال ورا العالم ورا الشهوة لكن يا رب الناس مش مقدرة الموقف الخطير ده يكون نتيجته ايه عشان كده اسألك يا رب انك توضح لنا دلوقتي توضح لنا ما هو الموقف لهذه الحياة المنحلة والمنفصلة عنك إيه النتائج اللي ممكن الإنسان يقع فيها باركنا يا رب وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا لك بالدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين امين ايها الاحباء واحنا سعداء جدا ان احنا بنشارككم ويانا وموجودين كلنا كعائله اختارنا الرب واستخدمنا وعايز يستخدمنا في هذا العمل ايضا ف تاني اقدم لكم الاسماء مدام فايلت آه، شريكة حياتي آه، فايز ابني زوجته منى بنيامين ابني وقاعدين مع بعض طبعا ليه ابناء لسه ما جوش معايا مش موجودين معانا لانهم في بلاد تانية مختلفة عن هنا عايزين نرنم مع بعض احبائي ترنيمه بتوري قد ايه الانسان الخاطي عايش حزين وايه نتيجته الحزن بتاعه والعيشه بتاعته الترنيمه بتقول ليه تعيش مسكين يا خاطي وحزين ونهايتك تكون جهنم مع الشياطين مع الشياطين تتعذب مع الشياطين هنرنمها مع بعض دلوقتي احبائي وابتدي لنا تفصيل الترنيمه ليه تعيش مسكين يا خاطي وحزين ونهايتك تكون جهنم مع الشياطين مع الشياطين تتعذب مع الشياطين توب عن الشرور واترك الفجور وهجور الخطية حالا وبلاش غرور وبلاش غرور في الدنيا وبلاش غرور تعالى ليسوع واصرخ بالدموع واتبعوا كل حياتك واحذر الرجوع واحذر الرجوع للدنيا واحذر الرجوع امين امين آه، جهنم مش معموله لبني البشر معموله لابليس وكل جنوده ولذلك ما فكر حتى لا تكون مع الشياطين ودلوقتي احبائي احنا هنصغي الى هذا العرض لملخص الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده وهو نتائج الانفصال عن الله وهنشوف العرض دلوقتي مع بعض نتائج الانفصال عن الله احنا عرفنا في الجلسة اللي فاتت ان الانسان في النهاية انفصل عن الله ايه نتائج الانفصال عن الله خلوا بالكم الانفصال عن الحياة بيبقى ايه موت وحيث ان الله هو الحياة اذ قال انا هو الطريق والحق والحياة يوحنا واحد ستة اذا فالانفصال عن الله هو موت لهذا قال الكتاب أجرة الخطية هي موت رمية 6 23 والموت ده معناه إيه؟ الحقيقة في أنواع كثيرة للموت منها النتائج بتاعت الخطية يعني موت جسدي وموت روحي وموت أدبي وموت أبدي خلينا نشوف آه، رؤية هذه الأنواع الأربعة أولا الموت الجسدي كانت نتيجة خطية آدم أنه سمع هذه الكلمات من فم الرب تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود تكوين 3 آية 19 وهكذا جاء في رسالة العبرانيين إصحاح 9 آية 27 وضع للناس أن يموتوا مرة ده الموت الجسدي ثم بعد ذلك الدينونة ده حاجة تانية يبقى الموت الروحي يبقى إذن هذا هو الموت الجسدي الذي جلبه الإنسان على نفسه عندما انفصل عن الله مش كده وبس هناك أيضا الموت الروحي سيد المسيح قال الإنسان الغفلان عن حياته الروحية قال له إن لك اسما أنك حي وأنت ميت رؤية 3 واحد واقع حياته ميت معنى ذلك أنه رغم كونه حي بالجسد لكنه ميت بالروح أي أن روحه أي أن روحه قد انفصلت عن مصدر الحياة بسبب إيه؟ بسبب الخطية عشان كده قال الرب إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا في أفسس 2 آية 1 كنتم أموات بالذنوب والخطايا هذا هو الموت الروحي يبقى في موت جسدي في موت روحي وهناك أيضا نوع ثالث الموت الأدبي فمن نتائج الخطية أيضا الموت الأدبي يعني إيه موت أدبي؟ يعني العار الكتاب المقدس بيوضح كده يقول البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية في أمثال 14 آية 34 هذا ما حدث لشمشون الجبار عندما سقط في الخطية مع دليله قلعت عيناه وصار يطحن في بين الس... في بيت السجن كالثيران في قضاة 16 آية 21 هكذا الخطية تخلف العار والفضيحة يبقى إذا هناك موت جسدي موت روحي موت أدبي ثم أخطرهم الموت الآبدي ايه الموت الابدي ده هو الانفصال عن الله الى الابد انفصل يلاقي نفسه بعيد عن ربنا ومحروم من نعمه ربنا محروم من محبه ربنا وما يعقب ذلك من الالام التي يشعر بها الانسان يوم يستيقظ ضميره ولا يمكن اماته هذا الضمير او تخديره في الابديه فنيران الآلام والحرمان تشبه الآلام الحادثة من لهيب النار لهذا قال الكتاب المقدس موضحا مصير الأشرار هو النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته متى 25 21 هذا يتضح أنه في محبة الله نجد أن النار الأبدية ليست معدة للناس بل لإبليس وجنوده لذلك فالإنسان الذي عاش مع إبليس هنا على الأرض فسوف يقضي حياته الأبدية مع حبيبه في موضع العذاب الأبدي والواقع أن الكتاب المقدس لا يذكر ذلك للإرهاب والتخويف بل للتحذير فقط من هذا المصير ده نظرة عن نتائج الحتمية للانفصال عن الله موت جسدي موت روحي موت أدبي موت أبدي الله يحمينا امين دلوقتي بعد ما سمعنا الكلام دهوت آه عايزين نناقش الموضوع يعني ده سماع معلومات لكن لما بنناقش المعلومات بنقدر ان احنا ندرك آه تفاصيلها والهدف منها فممكن نجمع الفكره اللي اتقالت مع بعض ايه هي نتائج الانفصال عن الله زي ما اتحكى دلوقتي لا فايز اول حاجه بتبقى موت جسدي ايوه لان نتيجه الانفصال عن الله بت... ال- اللي ماشي في الخطيه بيجيب امراضه بتت... عوامل ال- الفساد بتبتدي تستشرف الجسم في عندنا دلوقتي النتيجه الاولى وهي الموت الجسدي لان ربنا خلق الانسان عشان يعيش في النعيم الابدي مش عشان يعيش في جهنم الأبدية لكن لما دخلت الخطيئة إلى العالم دخل الموت أيضا والفساد الموت الروحي كمان أيوة. اللي هو الانفصال عن ربنا هو زي ما الموت انفصال الروح عن الجسد آه كمان الموت الروحي انفصال الروح بتاعت الإنسان عن الروح القدس اللي هو روح الله مظبوط الانفصال الروحي فبيحصل أيضا موت روحي لروح الإنسان نفسه طب في نتيجة تانية عرفناها حد منى؟
الموت الأدبي والموت الأدبي ده معناه إن الإنسان بيبقى عايش في عار يعني بيبقى إنسان مهان ما عندوش كرامة يقولوا على الإنسان اللي بعيد عن الله إنه ده سمعته وحشة سمعته سيئة آه العار تمام كده آه في حاجة تانية لنتائج الخطية عرفناها دلوقتي الموت الأبدي وهو بيبقى انفصال عن الله إلى الأبد بيبقى خسر أبديته كمان تمام يعني مش بس موت في الدنيا لكن حتى للأبد منفصل عن ربنا فمش هقدر يتمتع وياه طب كويس عايزين نعرف طيب دلوقتي ايه أوجه الشبه يعني الكتاب بيشبه لنا ان النتائج الخطية ونتائج الانفصال عن الله موت فاحنا بنشوف قدامنا موت الإنسان بالجسد طب ليه الكتاب استخدم هذا التشبيه ايه وجه الشبه بين الموت الجسدي واحد ميت بالجسد واللي ميت بالروح يا ترى ايه وجه الشبه بين الاثنين نقدر نعرف مين يقول لنا آه، اتهيألي من ضمن أوجه الشبه إنه الميت بالجسد ما بيتحركش ايوه واللي ميت بالروح ما عندوش حركة روحية ما عندوش نشاط روحي أيوة.
لا بيروح الكنيسة ولا ليه علاقة بال تمام بالمؤمنين يعني الانسان الخاطي لا بيتحرك ناحيه ربنا ولا بيتحرك ناحيه الكنيسه ولا بيتحرك ناحية يعني فاقد الحركه الروحيه فيبقى ما يبقى طب في تشبيه تاني او وجه شبه اخر ما بيقدرش يتنفس لأن أجهزته كلها بتبقى وقفت تمام وده اللي بيحصل للإنسان اللي ميت بالروح إنه لا بيعرف يصلي ولا بيقرأ في الكتاب المقدس ولا ليه أي علاقة بالله ده رائع ما لوش تنفس روحي ما, بيتن... ما بياخدش اكسجين الحياه الروحيه من الروح القدس في كمان نتائج كان- وجه شبه تاني مم.
اتفضلي ان هو ما بيتغذاش آه.
يعني ما بياخدش كلمة الله جواه ما بيقراش الانجيل تمام.
آه ما بيسمعش كلمة ربنا في اي مكان ده تمام يعني زي الانسان اللي ميت بالجسد ما بياكلش كذلك أي- اللي بتقولي ان الميت بالروح ما بيتغذاش الاغذيه الروحيه ما بياكلش كلمه ربنا ما بيتغذاش على كلمه الحياه كويس وكمان برضو الإنسان الميت بيبقى جسمه واقف عن النمو مش لا ينمو طيب.
جن- الميت جسديا والميت روحيا برضو ما بينموش في النعمة الإنجيل بيقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح ده كلام سليم حلو خالص يبقى احنا عندنا دلوقتي اوجه الشبه بين الميت بالجسد والميت بالروح آه، لا حراك لا تنفس لا غذاء لا نمو فكذلك الانسان الخاطي بالخطيه شيء عظيم جدا ورائع طيب في اتذكر في ال- الدرس اللي احنا سمعناه آه، بيقول عار الشعوب الخطيه عار الشعوب الخطيه ايه معنى الكلام ده او معنى الايه دي العار يعني الخزي يعني بقى واحد مخزي كده ومكسوف من نفسه لأنه آه، يعني معروف ده بتاع م- مشاكل معينة خطية معينة الناس شايفاها فبيبقى عنده خزي ومكسوف من الناس كده أيوة. يعني اذا الشعار الشعوب الخطيه الشعب المخزي الانسان الشعب اللي ماشي ورا الخطيه في خزي وعار وفي معنى تاني كمان حد يقول لنا حاجه مم، اتهيألي كمان ال- الخ- العار هو زي فقدان الكرامة أيوة.
الإنسان بلا كرامة يعني الإنسان اللي بيبقى عار على عيلته بيبقى إنسان مع مش ملوش كرامة خالص ما فعلا عندوش كرامه تمام يبقى عار الشعوب الخطيه اي انسان عايش في الخطيه انسان بلا كرامه وده اللي قاله الكتاب المقدس انسان بلا كرامه يشبه البهائم التي تبان التي تبان ده كلام سليم جدا طيب عايزين نقارن بين حاجتين يعني الحياة الأبدية النعيم الأبدي لكن الأشرار نتيجة الانفصال زي ما قلت أنه يصير إلى الأبدية حيث الدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ آه، معروف أن الأبدية ما هياش مادية فالحاجات دي نرا- بترمز إلى ما سوف يعانيه الإنسان طب إيه وجه الشبه بين النار اللي احنا بنشوفها في الأرض والنار الأبدية عشان خاطر ربنا يعمل التشبيه يعني زي النار فإزاي يعني آه، أوجه الشبه يعني الإنسان لما بي- يستيقظ ضميره في الأبدية ويلاقي نفسه منفصل عن الله بيحس بألم يح يعني بيشبه الحرق واللسع بيبقى زي ما يكون زي الإنسان اللي بيبقى بيتحرق بيبقى بيجري في كل مكان عايز ينقذ نفسه ومبيبقاش عارف يوصل في- تمام فين.
فكأن الله بيقول لنا إن آه، النا- الآلام الأبدية والحاجات اللي هيستضيفها في الأبد زي واحد بيتحط في النار بيتشوي بيتلسع و... وعايز يهرب وعايز يجري بيتحرق فيه فكذلك عايز يقول لنا ده الصورة اللي هيقضي فيها الإنسان الخاطئ في الابديه بتاعته في حاجه تاني كمان في بيبقى متألم ومش لاقي حد ي- يضمد جراحاته ايوه تمام فلأن المسيح مش معاه فهو بيتحرق كذلك يعني زي الانسان ما في الارض اللي بيتحرق في- بيشعر بالام صعبه قوي الام الحروق فكذلك هو الم- ربنا عايز يورينا ان في الابديه الانسان اللي ما اللي منفصل عن الله في جهنم يبقى كده واعتقد التشبيه اللي احنا كنا شاورنا اشرنا اليه ان اتسمت جهنم جهنم ليه سميت جهنم؟ لان آه، كان في وادي اسمه جو هنوم موجود لحد النهارده في القدس كانوا بيرموا فيه فضلات الذبائح ويحرقوا بالنار عشان ما تعفنش ولا تمثل فكانت نيران وسعير فال الابديه هتبقى زي وادي كلمه جو يعني وادي زي وادي هنوم فاصبحت كلمه جو هنوم يعني الابديه وهذه النيران وهذا السعير حلو خالص خالص طب عايزين دلوقتي نشارك مع بعض احبائي في التطبيق التطبيق العملي ايه اثر هذا الوضح اللي هو نتائج الانفصال عن الله على كل واحد مننا يعني ايه الاثر هل سمعت فعلا قبل كده طبعا انا عارف انكم قابلتوا المسيح كلكم بس يعني احنا بنعيد الموضوع عشان احبائنا المشاهدين يقدروا ان هم يشوفوا احنا بندرس الكتاب ازاي يقدروا ان هم يدرسوا على هذا الغرار آه لكن بنشارك فهل آه، الابديه والانفصال عن الله والنار والعار والكلام اللي هو نتائج الانفصال كان في يوم من الايام بيسبب مشكله في حياه حد مننا وازاي هو آه، اتصرف فيها آه، مين هيشاركنا دلوقتي تمام سوني الحقيقة ب- يعني ان ربنا نجانا من حاجات كتير قوي كان ممكن تحصل لنا لو احنا ما تقابلناش معاه لكن هو لما خبط على قلبي انا فتحت له الباب ومن يوميها وانا سعيدة معاه وهو بيديني حياة الفرح وحياة حلو.
السلام لكن آه، برضو خليني اركز على الكلام اللي انا عايز اقوله نتائج الخطيه سببت لك خوف في يوم من الايام آه، من ان الانسان هيصادف كل هذا الخوف والرعب من البتاع يعني عرفنا ان المسيح لما بيقبله الانسان بينجو لكن هل كانت عامله لك مشكله؟
طبعا يعني ان الواحد لما بيفكر لو هو المسيح ما سامحوش مم، هيعمل ايه هيبقى نهايته مش كويس تمام
فأنا حسيت إن ربنا بي- بيتق- بيعاوز يدخل حياتي وفتحت له واستجبت معاه تمام عشان ينقذك من عشان ينقذني من الحاجات الوحشة اللي أنا اللي انت بسمعها بتخافي دي.
منها. طب كمل حد يشارك تاني؟ بنيامين؟
انا برضك آه، يعني كان اتجسدت قدامي فكرة الموت الابدي آه، اذا كنت انا عايش في الارض وماليش علاقة بربنا ازاي لما اطلع يعني الانسان لما بيبقى مش عايش مع ربنا ما بيحبش الجلسة الروحية اه فازاي لو طلع تخيلت ان الموت الابدي هو ان انا قاعد في وسط جلسة روحية وانا مش قادر اقعد فيها مش قادر انسجم مع الجو ده اه من ساعتها انا اتغيرت وقابلت المسيح وابتديت ان انا اكون في الجو بتاع المسيح اللي اتمتع فيه بوجود المسيح امين عشان تدوم المتعه الى الابد فايز كان لك خبره معينه بخصوص آه، آه، آه، رهبه نتائج الخطيه وكده آه انا لما كنت عايش في الخطيه كنت بخاف ان حد يعرف آه الخطيه اللي انا بعملها وخصوصا بابايا فكنت ببقى خايف قوي ان امري يتفضح لكن اشكر ربنا ان خوف سمعني العار.
الصوت
نشكر الرب نشكر ربنا امين أنا بالنسبة لي فكرة الموت ال- الأبدي والعذاب الأبدي دي كانت بتسبب لي خوف ورعب كنت بخاف منها قوي يعني أن أتخيل أن أنا هعيش أبدية على طول معذبة وفيها ألم وأن أنا مفيش عزاء ومفيش الله لكن أشكر الله أن هو آه، عرفني بذاته وأنا قابلته في قلبي حلو شيء جميل جدا وانا بتكلم الكلام ده وممكن الاحباء اللي بيسمعونا لان مش بس المسيحيين بيسمعوا في احباء لنا كتير ايضا من الاحباء المسلمين اللي عبروا واللي لسه ما عبروش في مشكله بتقض مضجع الاخ المسلم بخصوص الخطيه قال مثلا القبر وعذاب القبر وراح يضيق عليه زي الام ما تحتضن ابنها وتكسر لحد ضلوعه ما تخش في بعضها ثعبان وبعدين الأقرع.
يجي له الثعبان الاقرع ويخش مش عارف منين ويطلع منين ويطول الثعبان ايه وبعد الثعبان اقرع يجي الثعبان ابو باروكه والحكايه يعني ما حدش عارف لها اخر كله رعب من الابديه ومن آه، الحاجات دي انا عايز اطمنك عزيزي المشاهد عايز اطمنك ان فعلا الانفصال عن ربنا مرعب ونتائجه ونتائجه مرعبه لكن نشكر الله في المسيح يسوع اللي جه وفدانا من عقوبة الخطية ومات بالنيابة عننا رحمنا من عذاب القبر وما بعد القبر وناكر ونكير و- والثعبان الأقرع والسعير في الأبدية إلى آخره إن كنت تقبله دلوقتي وتقول له أنا يا يسوع مبسوط إنك أنت خلصتني من العذاب الأبدي أنا عايز أعيش وياك عايز أتمتع بيك خلصني المسيح مستعد إن هو يقبلك الآن ويريحك زي ما احنا مرتاحين وسعداء آه، مش خايفين من عذاب القبر وما بعد القبر لأن المسيح شال عنا هذه العقوبة وده الفداء عشان كده بعرض عليك ان آه، يعني تقبل المسيح دلوقتي ممكن تصلي معايا احنا مش عاملين الجلسة بس مجرد لنا يعني او بنعملها تمثيلية لكن فرصة ان ربنا يتعامل وياك ممكن تصلي معايا انا هنصلي وانت صلي معانا يا رب بشكرك عشان خاطر انت سمعتنا صوتك وورتنا رعب الانفصال عنك من عار في الابد في الارض ونار في الابديه لكن شكرا ليك يا رب يسوع من اجل مجيئك لتحمل عننا عقوبه الخطيه وتشيل عننا العار الازلي والابدي وتدينا سلامك الكامل يا رب ما تحرمش حد من المشاهدين الآن يا رب اقرأ على القلوب الآن يا رب فتح العيون الآن يا رب تعامل مع كل نفس تشاهدنا وتحدث إليها بكلمة حياة ولمسة حياة عشان يسلم لك قلبه بالكامل ويبتدي يعيش في سلام وأمان وطمأنينة شكرا ليك يا إله السلام ويسمعنا لما نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين امين ايها الاحباء موعدنا يتكرر في نفس آه، الميعاد عزيزي المشاهد اشكرك لاجل متابعتك ووجودك ويانا والى اللقاء المره الجايه عشان خاطر نشوف موضوع مكمل الى نتائج الانفصال طيب ايه موقف ربنا اللي هيعمله معانا عشان ينقذنا اهلا بيكم ومرحب في جلستنا القادمه شكرا لكم لاجل المشاركه ولاجل اظهار كلام الله ولمسات الله وعمل الله ربنا يبارككم ويزيدكم في النعمه ويستخدمكم لمجد اسمه والى اللقاء احبائي والرب مع جميعكم من الان والى الابد امين امين سلام